وحشي دي دنيا جلابة ينفع ما ينفعش بكرة تقول يابا أفضح ما أفضحش دي دنيا جلابة ينفع ما ينفعش بكرة تقول يابا فين هي أيامك ليه تهدي فوهامك فين هي أيامك ليه تهدي فوهامك كسرت في كلامك ولعت شيلك مطرح يا أبح الأب شيء نادر في دنيا خوانة عن حمل كان قادر ولا قالش أريانة الأب شيء نادر في دنيا خوانة عن حمل كان قادر ولا قالش أريانة أدمنت لبماله ضيعت أماله أدمنت لبماله ضيعت أماله ما حد قال ماله كان نفسه بك يفرح يا أبح المولى قال المال ويا البنون آية وانت اللي قلبك مال والدنيا غواية المولى قال المال ويا البنون آية وانت اللي قلبك مال والدنيا غواية واخترت سكتها والسكة سكتها واخدك في سكتها والسكة سكتها وعيوننا بكتها ودمعها بيجرح يا أبح ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى بت من الصبح مدلي انا شايفك واقفه تملي يا بت من الصبح مدلي انا شايفك واقفه تملي عامله الولد بيحبك وهو غيرك ما مخلي يا بت يا بت يا بت من الصبح مدلي يا بت عامله الولد بيحبك وهو غيرك ما مخلي يا بت لي ليلى ليلى شايفك دايما وفال رايحة وجاية وصال شايفك دايما وفال رايحة وجاية وصال ولو كان مش واخد باله لو كان مش واخد باله بتندهيله وتعلي يا بت يا بت يا بت بالصبح مدلي ليلى ليلى ليلى ليلى عيب يا ليلى ليلى ليلى شايفك فوق المشاري تشاوري له بالعطار شايفك فوق المشاري تشاوري له بالعطار تفتكريش انا مش عارف تفتكريش انا مش عارف حكى لي عالسر وقال لي يا بت يا بت يا بت من الصبح مدلي ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى لا لا لا لا لا لو كنت الاثنين احباب ما تستنيش معاد وجواب لو كنت الاثنين احباب ما تستنيش معاد وجواب ان كان غاوي دق جلباب ان كان غاوي دق جلباب ودي حاجه معروفه تملي يا بت يا بت يا بت من الصبح مدلي يا بت من السطح مدلي شايفك انا واقفه تملي يا بت من السطح مدلي شايفك انا واقفه تملي عامله الولد بيحبك وهو غيرك ما مخلي يا بت يا بت يا بت من السطح مدلي جرب حبيبي تعالى جرب حبيبي تعالى احكي لك الموضوع عشنا حبايب مكان بينا الخصام ممنوع جرب حبيبي تعال احكي لك الموضوع عشنا حبايب وكان بينا الخصام ممنوع وشايل جمايل كتير منك على راسي وشايل جمايل كتير منك على راسي ما وفيش جمايلك ولو راح اجيب صوابعي شموع يا حبيبي وفاكرك انا قلبي فاكرك دايما على طول وشاكرك فاكرك انا قلبي فاكرك دايما على طول وشاكرك انت اللي جبرت خاطر انت اللي جبرت خاطر الله يجبر بخاطرك الله يجبر بخاطرك فاكرك انا قلبي فاكرك دايما على طول وشاكرك فاكرك انا قلبي فاكرك دايما على طول وشاكرك انت اللي جبرت صابر انت اللي جبرت صابر الله يكبر بخاطرك الله يكبر بخاطرك فاكرك وازاي راح انسى نفسي وشايفها فيك فاكرك وازاي راح انسى نفسي وشايفها فيك قلبي لو اي همسه من قلبك يحس بيك يعني نجيت للحبيب يعني نجيت للحبيب شاكر فضلك مناكرك شاكر فضلك مناكرك فاكرك انا قلبي فاكرك دايما على طول وشاكرك فاكرك انا قلبي فاكرك دايما على طول وشاكرك انت اللي جابرت صابر انت اللي جابرت صابر الله يصبر بخاطرك الله يصبر بخاطرك انت الهنا والسعادة انت ورد الربيع انت الهنا والسعادة انت ورد الربيع أبيع الكل معاك حبك أبدا ما بيع انت ساكن فؤادي انت ساكن فؤادي وبالخير القلب ذاكرك الله يجبر بخاطرك فاكرك انا قلبي فاكرك دايما على طول وشاكرك فاكرك انا قلبي فاكرك دايما على طول وشاكرك انت اللي جبرت خاطر انت اللي جبرت خاطر الله يذكر بخاطرك الله يذكر بخاطرك ومن يوم جاب لك ظروف علشان يبعد تسافر تلقاني بدون كسوف رافض والقلب نافي ومن يوم جاب لك ظروف علشان تبعد تسافر تلقاني بدون كسوف رافض والقلب نافذ وان قلت بلاش تسافر ان قلت بلاش تسافر على طول ترمي تذاكرك على طول ترمي تذاكرك الله انا قلبي فاكرك دايما على طول وشاكرك فاكرك انا قلبي فاكرك دايما على طول وشاكرك انت اللي جابرت صابر انت اللي جابرت صابر الله يصبر بخاطرك الله يصبر بخاطرك فاكرك انا قلبي فاكرك دايما على طول وشاكرك فاكرك انا قلبي فاكرك دايما على طول وشاكرك انت اللي جبرت خاطري انت اللي جبرت خاطري الله يجبر بخاطرك الله يجبر بخاطرك
Thank you.
ضنايا ليه يا ابني احتجت لك وانت تسيبني ابني ضنايا ابني ضنايا ليه يا ابني احتجت لك وانت تسيبني وهل عليك دمعة امك وانت عايش ولا همك وهان عليك دمعة أمك وانت عايش ولا همك يا خسارة يا ابني على الأيام يا خسارة يا ابني على الأيام ما لقيتش فيها اللي سندني آه يا ابني ابني ضنايا ليه يا ابني ليه كده يا ابني احتجت لك وانت تسيبني ليه كده يا ابني ابني ضنايا ليه يا ابني ليه كده يا ابني احتجت لك وانت تسيبني ليه كده يا ابني وهان عليك دمعة امك وانت عايش ولا همك وهان عليك دمعة امك وانت عايش ولا همك يا خسارة يا ابني على الايام خسارة يا ابني على الايام ما لقيتش فيها اللي ساندني ليه كده يا ابني ابني ضنايا ليه يا ابني ليه كده يا ابني احتجت لك وانت تسيبني ليه كده يا ابني ابني ضنايا ليه يا ابني ليه كده يا ابني احتجت لك وانت تسيبني ليه كده يا ابني تعبنا في الدنيا عشانك وعملنا اسمك وكيانك تعبنا في الدنيا عشانك وعملنا اسمك وكيانك وحرمنا نفسنا من لقمة عشان تكون مالي مكانك وحرمنا نفسنا من لقمة عشان تكون مالي مكانة وقلنا بكرة تفرحنا ومن شجانا تريحنا وقلنا بكرة تفرحنا ومن شجانا تريحنا طلعت بايع مطارحنا وبقينا نطلب احسانك طلعت بايع مطارحنا وبقينا نطلب احسانك ليه كده يا ابني ابني ضنايا ليه يا ابني ليه كده يا ابني
احتجت لك وانت تسيبني ليه كده يا ابني ابني ضنايا ليه يا ابني ليه كده يا ابني احتجت لك وانت تسيبني ليه كده يا ابني يا ابويا نادم على حالي بعد اللي شفته وجرالي يا ابويا نادم على حالي بعد اللي شفته وجرالي
قلبك ما ردش يوم ولا حن ولا قلت ابويا كبر في السن قلبك ما ردش يوم ولا حن ولا قلت ابويا كبر في السن انا مش بلومك ولا عاتبك رب العباد على الكل احن انا مش بلومك ولا عاتبك رب العباد على الكل احن هو اللي عالم اسرارنا ومن خزاينه بيسترنا هو هو اللي عالم اسرارنا ومن خزاينه بيسترنا بس اللي حابب في نفوسنا انك يا ولدي بعيد عنا بس اللي حادث في نفوسنا انك يا ولدي بعيد عنا ليه كده يا ابني ليه كده يا ابني ليه كده يا ابني ليه كده يا ابني ليه كده يا ابني يا دي الغربة خلتني ضحكت عليا وسرقتني يا ابويا دي الغربة خلتني ضحكت عليا وسرقتني فضلت ماشي في سكتها لقيتها ملمر سجدني يا بسامح
وامك بتسأل يا ابن عليك مشتاقة المحضر في عينيك وامك بتسأل يا ابن عليك مشتاقة المحضر في عينيك كل الباب ما يخبط تجري بشوق ولهفة ترد عليك كل الباب ما يخبط تجري بشغلة فترد عليك وبقيت معاها في أحلامها تنادي والكل سمعها وبقيت معاها في أحلامها بتنادي والكل سمعها ما بدتش تسأل ليه عنها وتراعي حق الأم عليك ما بدتش تسأل ليه عنها وتراعي حق الأم عليك ليه كده يا ابني ليه كده يا ابني ليه كده يا ابني ليه كده يا ابني ليه كده يا ابني
خليني يما يا روح الروح ده انا قلبي ليك كتاب مفتوح خليني يما يا روح الروح ده انا قلبي ليك كتاب مفتوح لميني يما وضميني ابنك رجع لك غير مكروه مين يا موضوع مهيني ابنك رجالك غير مكروه ابني بضايالي يا ابني احتجت لك وانت بتبني ابني ضايالي يا ابني احتجت لك وانت بتبني الزرعة لقمة وقول لو كانك اتشال موجود لو كانك اتشاف تحت الظلة وجنب الزرعة لقمة وقول لو كانك اتشال موجود لو كانك اتشاف والصبايا ماشية عالسرعة والراعي بيعزف عنا
تحت الظلة وجنب الزرعة لقمة وكل لو كانك اتشاف لقمة وقول لو كانك اتشال القضايا ماشية على الزرعة والراعي بيعزف عنك
جنب النخلة قال مواله لما شاف الحلوة بصاله جنب النخلة قال مواله لما شاف الحلوة بصاله جنب النخلة قال مواله لما شاف الحلوة بصاله بعيونها العسلي جيالي بعيونها العسلي جيالي تهت عيونها وقال مش جاي تهت عيونها وقال مش جاي لقمة وقول لو كانت تشاف غنمة بترعى بعيد من اخواتها والمية في ايده جلتها غنمة بترعى بعيد من اخواتها والمية في ايده جلتها وقام لها وراح ناحيتها وقام لها وراح ناحيتها جاب الغنمة بقولة حي جاب الغنمة بقولة حي لقمة وقول لو كانت تشاف صلى الظهر وكسر اللقمة في الترعة قام غسل الهجمة صلى الظهر وكسر اللقمة في الترعة قام غسل الهجمة في الكنكة شيلون العتمة في الكنكة شيلون العتمة على بص الشام محلاي على بص الشام محلاي لقمة وقول لو كانت تشاف ماشي على الزرع والراعي بيعزف عنك
وغسل الكنكة بالمية وميل عالنخلة شوية وغسل الكنكة بالمية وميل عالنخلة شوية وتغافل ساعة الظهرية وتغافل ساعة الظهرية وراح سايق غنمات وجاي وراح سايق غنمات وجاي لقمة وقول لو كانت تشاف ليلي عيني عيني يا ليل ليلي ليلي ليلي يا عيني يا ليل ده مش معقول نتعدى ونتخطى أصول لا لا لا لا ده مش معقول نتعدى ونتخطى أصول أهي جاتنا الألفية التالتة أهي جاتنا الألفية التالتة بقانون الخلع المعدول لا لا لا ده مش معقول ده قانون الخلع بيحرجي والكلام عنه بيتعبني ده قانون الخلع بيحرجي والكلام عنه بيتعبني مش معقول حرمة تطلقني مش معقول حرمة تطلقني وانا راجل كده عرض وطول لا لا لا ده مش معقول مش معقول تمشي بدون اذن ده فجأة الهانم تطلبني مش معقول تمشي بدون اذن كده فجأة الهانم تطلبني وتقول لي ارجوك طلقني وتقول لي ارجوك طلقني من اسبابي على المحمول لا لا لا كده مش معقول مش معقول ولا ساتر وجهي تتقدم لمراتي رجبتي مش معقول ولا ساتر وجهي تتقدم لمراتي رجبتي والاخر تبعت لي ورقتي والاخر تبعت لي ورقتي وانا حر وجوايا اصول لا لا لا لا لا كده مش معقول لا لا كده مش معقول العشرة يا اخوانا امان وعقول الستات نطفان العشرة يا اخوانا امان وعقول الستات نطفان لو يوم الهانم زعلانة لو يوم الهانم زعلانة تطلق من غير ما تقول لا لا لا لا لا كده مش معقول انا ليا كلمة يا اخوان راح اقولها وما ابقاش اناني انا ليا كلمة يا اخوان هقولها وما ابقاش اناني الزوجة دي النص التاني الزوجة دي النص التاني من غيرها العشرة مفقود لا لا لا كده مش معقول لا لا كده مش معقول بتاع الدوري لازم نعملها بحنية لشريعة ربي السماوية لازم نعملها بحنية لشريعة ربي السماوية وما يكونش فينا أسية وما يكونش فينا أسية من جنس الشيك المعصوم لا لا لا كده مش معصوم الشيء اللي بنتمناه ادي حق الزوجة قلنا الشيء اللي بنتمناه ادي حق الزوجة قلنا لو نعملها بشرع الله لو نعملها بشرع الله ولا راح تشتي ولا هتقول لا لا لا لا لا كده مش معقول لا لا لا لا لا كده مش معقول لا لا لا لا لا كده مش معقول يا احبابي من اهلي وناسي انا تايه جوايا غنون انا خايف ابوح باحساسي لا يقولوا ابو ياسر مجنون يا احبابي من اهلي وناسي انا تايه جوايا غنون انا خايف ابوح باحساسي لا يقولوا ابو ياسر مجنون انا عاشق في البحر عروسة حقيقة واضحة وملموسة انا عاشق في البحر عروسة حقيقة واضحة وملموسة ومشاعري جواي محسوسة لازمني مطرح ما بكون وقالت لي بهواك يا ابو ياسر ودعتني في البحر اساسا قالت لي بهواك يا ابو ياسر ودعتني في البحر اساسا قالت لي بهواك يا ابو ياسر ودعتني في البحر اساسا وقالت لي صوتك بينادر في حشايا زي لحن حنون ساعات بتوعد ولا تخلفش ساعات بتكذب ولا تصدقش ساعات بتوعد ولا تخلفش ساعات بتكذب ولا تصدقش ساعات بتملك روحي ورمشي وساعات هواها في قلبي الهون ساعات بتوعد ولا تخلفش ساعات بتكذب ولا تصدقش ساعات بتوعد ولا تخلفش ساعات بتكذب ولا تصدقش ساعات بتملك روحي ورمشي وساعات هواها في قلبي هون ساعات تقول انا بعشق حسك ساعات تقول انا بعشق انسك ساعات تقول انا عايشة بحسك ساعات تقول انا بعشق انسك ساعات تقول انا عايشة بحسك ساعات تقول انا بعشق انسك ساعات تقول انا بكره جنسك ده جنس الرجال مجنون انا خايف الحلوة ما تفهمني وبعوض في البردة تتهمني انا خايف الحلوة ما تفهمني بعوض في البردة تتهمني انا خايف الحلوة ما تفهمني بعوض في البردة تتهمني انا راسي وتجيل لكني جوايا بركان مدفون صوروا عليا يا اهل الشور حياتي صبحت اسطور شو عليا يا اهل الشور حياتي صبحت اسطور شور عليا يا اهل الشورى دي حياتي صبحت اسطور شور عليا يا اهل الشورى دي حياتي صبحت اسطور شور عليا يا اهل الشورى حياتي صبحت اسطوره ويا مكان ليكم مشهوره يا مكان ليكم مشهوره يبقى لكم قيس المجنون شور عليا يا اهل الشورى حياتي صبحت اسطوره شور عليا يا اهل الشورى حياتي صبحت اسطوره ويا مكان ليكم مشهور ويبقى لكم قيس المجنون علمتيني الهجر يا حلوة علمتيني الصبر علمتيني اسهر للغنوة واتونس بالبدر علمتيني الهجر يا حلوة علمتيني الصبر علمتيني اسهر للغنوة واتونس بالبدر وعلمتيني علمتيني علمتيني
علمتيني الصبر علمتيني اسهر للغنوة واتونس بالبدر علمتيني الهجر يا حلوة علمتيني الصبر علمتيني اسهر للغنوة واتونس بالبل علمتيني علمتيني علمتيني علمتيني اسهر وانا نمشي
علمتيني علمتيني علمتيني ابات وانا بمشي
علمتيني علمتيني علمتيني اسهر وانا نمشي
علمتيني علمتيني علمتيني ابات وانا بمشي
علمتيني علمتيني علمتيني اسهر وانا نمشي علمتيني ابات وانا بمشي علمتيني اكذب ما ندمش وعلمتيني
علمتيني الهجر يا حلوة علمتيني الصبر علمتيني اسهر للغنوة واتونس بالبدر علمتيني الهجر يا حلوة علمتيني الصبر علمتيني اسهر للغنوة واتونس بالبدر وعلمتيني علمتيني علمتيني علمتني همس الحنية
علمتيني علمتيني شوفتيني أحلام وردية
علمتيني علمتيني علمتني همس الحنية
علمتيني علمتيني شوفتيني أحلام وردية
علمتيني علمتيني علمتني همس الحنية شوفتيني أحلام وردية فتحتي على الحب عليا وعلمتيني علمتيني الهجر يا حلوة علمتيني الصبر علمتيني اصلي الغنوة واتونس بالبل علمتيني الهجر يا حلوة علمتيني الصبر علمتيني اصلي الغنوة واتونس بالبل وعلمتيني علمتيني علمتيني علمتيني الصعب مشيت
علمتيني علمتيني في طريق وتهت وغنيت
علمتيني علمتيني علمتيني الصعب مشيت علمتيني علمتيني في طريق وتهت وغنيت علمتيني علمتيني علمتيني الصعب مشيت في طريق وتهت وغنيت علمتيني الصعب مشيت في طريقه شفته وغنيت في نهايته خلاني بكيت وعلمتيني
علمتيني الهجر يا حلوة علمتيني الصبر علمتيني أصلي حلوة وتوديك بالبر علمتيني الهجر يا حلوة علمتيني الصبر علمتيني أصلي الحلوة وتوديك بالبر علمتيني علمتيني علمتيني علمتيني علمتيني علمتيني علمتيني علمتيني علمتيني يما زاد اشتياقي يما امتى التلاقي يما غصب عني فراقك يما غصب عني فراقك زاد اشتياقي امتى التلاقي زاد اشتياقي امتى التلاقي غصب عني فراقي غصب عني فراقي زاد اشتياقي يما امتى التلاقي يما زاد اشتياقي يما امتى التلاقي يما غصب عني فراقك يما غصب عني فراقي
بعدك يما صعب علي زودت الدموع علي بعدك يما صعب علي زودت الدموع علي بكرت يما كل شوية ودمعي يروي زي سوادي زاد اشتياقي يما امتى التلاقي يما زاد اشتياقي يما امتى التلاقي يما غصب عني فراقك يما غصب عني فراقي
يما السنين بتمر بلقى طعم حلو يمر يما السنين بتمر بلقى طعم حلو يمر وطبعا المرار بيضر وطبعا المرار بيضر وبعدك حلو تجرح الاقي يما زاد اشتياقي يما امتى التلاقي يما زاد اشتياقي يما امتى التلاقي يما غصب عني فراقك يما غصب عني فراقي
بسمع اسمك اتأثر قلبي يبكي يتحسر بسمع اسمك اتأثر قلبي يبكي يتحسر بسمع اسمك اتأثر قلبي يبكي يتحسر سامحي قلبي لو قصر وفضل منه لسه بوادي زاد اشتياقي يما امتى التلاقي يما زاد اشتياقي عنك يما غصب عنك ولادي
انت انت نبع محنة يلي تحت قدم الجنة انت انت نبع محنة يلي تحت قدم الجنة انت انت نبع محنة يلي تحت قدم الجنة قلبي يا مكان يتمنى قلبي يا مكان يتمنى تعيشي جنب عمري الباقي نادي اشتياقي يما امتى التلاقي يما نادي اشتياقي يما امتى التلاقي يما غصب عني فراقك يما غصب عني فراقي يما زاد اشتياقي يما امتى التلاقي يما زاد اشتياقي يما امتى التلاقي يما غصب عني فراقك يما غصب عني فراقي